حينما وصل بني إسرائيل بعد ما خرجوا من جبل نيبو خرجوا من جبل نيبو وطردوا ومنعوا قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة إحنا بينا وبين البحر الميت وبين مشارف القدس وبين جبل نيبو هو في الاتجاه ده جبل نيبو بينا وبينهم أقصى حاجة لا يزيد عن ستة سبعة كيلو شايفين الصحراء طول ما أنا بدور طول ما أنا بلف كل دي صحراء حوالينا هم فضلوا في هذا المكان أربعين سنة يتيهون في الأرض أنت متخيل خلي بالكم يا جماعة قصة النهاردة وحلقة النهاردة كلها بتدور حوالين ما حدث لبني إسرائيل في التيه هتلاقوا أخطاء كتيرة هتلاقوا أشياء سيئة جدا كتيرة الفكرة ربنا مش حكيها لنا في القرآن ومالية تلت القرآن عشان نتندر عليهم علشان نتعلم القصة دي للتعليم القصة اللي احنا هنحكيها النهاردة حدوتة النهاردة مش عن عشان نقول شفت أخطائهم شفت عملوا ايه الموضوع أكبر من كده بكتير الموضوع يا أمة محمد ما تقعيش في نفس الأخطاء اوعي وتعلمي من الأمم السابقة كأن ربنا مقدم لنا على طبق من ذهب كل تجارب الأمة السابقة في آيات كتير من القرآن تلت القرآن عشان نتعلم التيه مهم قوي لأمة محمد لأن التيه قد يكون معنوي قد يكون نفسي وقد يكون في نفس التيه وهي مش واخده بالها عايشه في دوامه الحياه في الماديه الطاحنه ما بتتذوقش ايمان بالغيب ايمان بالروح خلي بالكم يا جماعه التيه النهارده احداث كتيره وكل شويه اخطاء واخطاء ربنا يتعامل معها احيانا بالشده والغضب واحيانا يتعامل معها بالرحمه والعطاء وكل دون تربيه منه للناس يربيهم احيانا بالشده ويربيهم احيانا بالعطاء خلي بالكم بيربيهم انتوا ناسيين ان كلمة رب يعني ايه الرب هو الذي يربي الله رب الناس لانه يربي الناس المهم خلونا نبدأ بأول درس النهاردة من هذا المكان لأن المكان ده له أهمية خاصة أول درس إيه؟ أول درس لينا يا مسلمين نتعلمه من فترة التيه بتاعة بني إسرائيل أول الأخطاء درسين الدرس الأولاني بيقول اوعى تكون إيمانك بالغيب ضعيف يعني إيه إيماني بالغيب ضعيف من الآخر اوعى يكون وانت عايش في الدنيا دي ناسي مقام الإحسان يعني إيه مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنا عايش مع ربنا كأني, كأني شايف الجنة والنار إيمان بالغيب قوي قوي قوي أصل أول آية في قرآننا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللي هم مين الذين يؤمنون بالغيب إيمان بالغيب قوي قوي قوي قوي مش مادي مش شديد المادية دي أول درس تاني درس النهاردة ومهم برضه قوي قوي قوي اوعى تنقي يعني ايه اوعى تنقي اوعى تنقي من اوامر ربنا اللي على مزاجك وتعمله واللي مش على مزاجك وتطلع 100 حجه انك ما تعملوش استسلم لاوامر الله درسين اول حته في القصه درسين الدرس الاولاني الايمان بالغيب الشديد مقام الاحسان تعبد الله كانك تراه ها الدرس الثاني الكبير قوي في القصه النهارده او في اول قصه النهارده اوعى تنقي اللي على مزاجك في اوامر ربنا استسلم لاوامر الله ايه اللي حصل خلونا نحكي القصه سيدنا موسى جه هنا في مثل هذا المكان سيدنا موسى زي ما قلنا هيقسم بني اسرائيل 12 سبط 12 قبيله قسمهم سيدنا موسى وتقسموا 12 مجموعه وكل سبط لها مسؤول عنها وقطعناهم في, العر... في الأرض اثنا... جعلناهم اثنا عشر نقيبا وعاد سيدنا موسى عمال يديهم معالم التوراة وعمال يربيهم على شريعته وعمال يحكي لهم ويأمرهم ويعرفهم بالشريعة ويحكي لهم عن التوراة ويقول لهم أوامر ونواهي التوراة فاكرين الوصايا العشر لا تسرق لا تزني زي الإسلام لا تسرق لا تزني لا تشرب خمر لا, تس... لا, لا تعق والدين بني إسرائيل بدأوا يسمعوا الأوامر تقيل عليهم بدأوا يتململوا مش عجباهم كل الأوامر فعملوا حاجة في منتهى الخطورة قالوا لسيدنا موسى لا مش موافقين على الطريقة دي عايزين طريقة جديدة يعني ايه طريقة جديدة انت تعرض علينا التوراة واحنا نختار اللي نقدر نعمله نعمله واللي ما نقدرش نعمله يتشال من علينا سيدنا موسى قال لهم ايه اللي انتوا بتقولوه دي كلها اوامر ربنا فبدأوا يقولوا له حاجة تانية احنا بنقولها معرفش اتعلمناها منهم ولا الشيطان عمال ينقلها للأجيال بدأ يقولوا له إيه بعض منهم مش كلهم بدأ يقولوا له إيه دي مش مناسبة لينا أصل دي مش مناسبة للعصر اللي احنا فيه دي مناسبة لكن دي مش مناسبة دي كانت تنفع في زمن تاني احنا بنقول كده يا ناس يا اللي بتقولوا كده خلي بالكم ده ربنا سيدنا موسى قال لهم الكلمة الشديدة قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب انتوا انتوا انتوا بتعملوا إيه؟ إيه خطوة؟ خلي بالكم تاني اوعى التعميم مش كل بني إسرائيل خلي بالك فيهم ناس مؤمنين ومن ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون خليكوا خليكوا ناس وسطيين خليكوا ناس متزنين مش كلهم كانوا كده لكن في ناس فيهم كتير عملوا كده وفي ناس فينا بتعمل كده بدأوا يقولوا لا خلينا ننتقي يا موسى لا دي مش مناسبة لزماننا يا موسى وبدأ سيدنا موسى يقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به انتوا كده يا جماعة انتوا زي بني إسرائيل اوعوا تكونوا زيهم يا بناتي اللي بتحطي حجاب وتلبسي تحتيه بنطلون محزق خلي بالك خدتي حتة وسبتي حتة أرجوكي بلاش كده أنا بريء من اللي أنت بتعمليه ده وأنا اللهم فاشهد اوعي تعملي كده يا شباب يا اللي بتقولوا لا مش هشرب خمر لكن هشرب مخدرات أصل دي غير دي أنت بتاخد حتة وتسيب حتة أنت بتنتقي في أوامر ربنا خلي بالكوا ده أول درس في التيه شفتوا قصة بني إسرائيل خطيرة إزاي وبتوجع فينا إزاي وبعدين اسمع قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مش ربنا قال اسمع قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون امتى يبقوا مؤمن؟ مش مؤمنين ليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الحجاب فرض حاضر يا رب شرب الخمر حرام حاضر يا رب مش هضحك على نفسي يا ناس يا اللي بتعملوا إعلانات وتقول له خليك جدع وجرب استرجل حرام عليكم حرام عليكم انتوا بتدربوا الشباب واحدة واحدة بتودوه فين أفتؤمن بتاخدوا حتة وتسيبوا حتة النتيجة إيه النتيجة كانت خطيرة لما بدأوا ينقوا وأصروا وأصروا حصلت معجزة قالوا له لا مش موافقين يعني مش موافقين المعجزة دي يقال بس أنا مش متأكد أهل الأردن بعض علماء الأردن بيقولوها إنها حصلت في الجبل ده بصوا عليه كويس أنا مش متأكد وحتى لو مش هو جبل زيه معجزة كبيرة إيه المعجزة لما رفضوا ياخدوا التوراة على بعضها الآية بتقول وإذ نطقنا نطقنا يعني نزعنا وشدنا من جذوره ورفعناه اتقلع من مكانه عالي على الأرض طلع بره قانون الجاذبية اللي الأرض كلها ماشية عليه الله الله مالك الملك وإذ نطقنا الجبل فوقهم وتحرك الجبل وجي فوقيهم كأنه ظلة مش هم في الحر كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ما وقعش عليهم ظنوا أنه واقع بهم خلي بالكم لا إكراه في الدين ربنا مش هيجبرهم ياخدوها امال ده إيه امال ارتفع فوقهم ليه احذروا غضب الله يا انت متخيل المعجزة دي ممكن حضرتك تتخيل كده الجبل ده او حتى لو مش هو تخيل الجبل ده طلع من مكانه وعلي على فكرة ما هو الجبل ده في الآخر في حتة هنا في الأردن جنب جنب المكان اللي هم خرجوا منه جنب جبل نيبو تخيل ارتفع وطلع مين القادر مين الملك مين اللي الأرض بين إيديه انتوا مستغربين من المعجزة دي قوي طب ما هتحصل يوم القيامة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش شوية لفة قطن لفة قطن طايرة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا مستغربين ليه مش مش معجزة غير عادية فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة إيه معناها إيه معناها احذروا غضب ربنا وأنا بقول لكم يا مسلمين احذروا غضب ربنا يلي بتنقوا ممكن حضرتك تقعد مع نفسك النهاردة انت بتنقي تقول انا مش هعمل الذنب الفلاني بس هصاحب بنت يا بنات خلي بالكوا ولا متخذاتي اقدام يا ستات يا اللي دخلتوا في خيانات و... خلي بالكوا خلي اوعى تاخد حته تبقى بتصلي بس بعمل دي خد الاسلام على بعضه خدوا ما اتيناكم بقوه خد الاسلام بقوه خد امر الله بقوه غضب ربنا بس انا عارف انت في جواك دلوقتي سؤال طب اشمعنى هم جه فوقيهم الجبل كانه ظله واحنا في ساعات ناس بتعمل زيهم ما بيحصلش فينا كده اشمعنى هم شافوا المعجزه الرهيبه دي واحنا لا ده عشان احنا احسن يعني ايه احنا احسن دول ناس ماديين قوي الايمان بالغيب عندهم ضعيف قوي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لسه مش موجود لازم يشوفوا حاجه ملموسه حاجه ماديه النضج عندهم اقل من امه محمد امه محمد اعلى أمة محمد أنضج دي أول آية عندهم يؤمنون بالغيب ده لذة لذة الإيمان بالغيب ده سيدنا عمر بيقول لو رأيت الجنة والنار وكشف لي الغطاء ما ازددت يقينا أنا متأكد لكن هم لسه في اول النضج عارف هم عاملين زي ايه عارف لما تجيب طفل صغير وتقول له انا حطيت لك مليون في جنيه في البنك ولا يفرق معاه يعني ايه لكن لما تجيب له لعبه ب 10 جنيه يفرح ويطير من الفرحه مع عشان ملموسه عشان نضجه قد كده لكن أمة محمد لا أمة محمد يؤمنون بالغيب ربنا وراهم معجزة ملموسة عشان يفوقوا وإحنا أوكلنا للإيمان بالغيب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش قالت له مش هنؤمن لك إلا لما تورينا الله جهرة أو ترسل الملائكة أو مش عارف تعمل إيه رفض ليه رفض ده احنا أمة الإيمان بالغيب قال لهم إيه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا آسف مش هجيب لكم معجزات خارقة زي بني إسرائيل احنا نضجنا أمة محمد أنضج خير أمة أخرجت للناس حصل إيه رجع الجبل مكانه وقالوا خلاص يا موسى هنأخذ الكتاب بقوة وهنلتزم بالميثاق دول أول درس يا ترى يا أمة محمد مستنيين الجبل يرتفع فوقكم مش هيحصل ولا هتؤمنوا بالغيب وتفرحوا ان انتوا اعلى وانضج يا ترى يا أمة محمد مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه الإيمان بالغيب وتبقى فرحان الحمد لله أن أنا من أمة محمد اللي ما عندهاش معجزات كتير أنا من المؤمنين بالغيب أول درسين من الجبل ده بصوا له كويس شوفوه كويس حتى لو مش هو الفكرة مين القادر مين الملك احذروا غضب الله يا جماعة ممكن غضب الله يبقى بأشكال تانية مش لازم تشوف الجبل يرتفع ممكن مصيبة تحصل لك احذر غضب الله اوعى تنقي درسين اوعى تنقي اوعى استسلم لكل اوامر الله خد الاسلام كله على بعضه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه خدوا الاسلام على بعضه الحاجه الثانيه الدرس الثاني الايمان بالغيب قوي في قلبك تعالوا نتنقل ونروح مكان تاني في التيه الواسع دون ونشوف درس جديد بس بصوا على الجبل تاني الجبل ده موجود في حياتك في حاجات غيبية اتق الله وامسك ورقة وقلم النهاردة واوعى تنقي بعد كده ما زلنا مع بني إسرائيل في التيه نتعلم دروس ورا دروس يغلطوا وإحنا نتعلم ونستفيد وتستفيد أمة محمد مش من الاستهزاء بالآخرين ولكن للتعلم كل التجارب دي في القرآن عشان نتعلم سورة البقرة النهاردة بالله عليكم سنحيا بالقرآن ده الشعار بتاعنا في رمضان ارجعوا لسورة البقرة الربع الثاني من سورة البقرة وشوفوا كمية القصص اللي حصلت في التيه في مثل هذه الأماكن أول درسين شفناهم في أول قصة المادية الشديدة وعدم الاستسلام لكل أوامر الله والعقوبة أو الش- تعامل ربنا تبارك وتعالى معهم بشدة وبحزم الأمر الثاني سيدنا موسى لما لقى أن كل بني إسرائيل الأخطاء كده كتير قرر أن هو ينتقي سبعين واحد سيدنا موسى قائد عظيم قائد آه، من من طراز راقي جدا جدا جدا انتقى من الأسباط من كل ست عدد وكمل سبعين واحد على اساس ان هو ياخد السبعين واحد دول لميقات جديد يذهب الى الله معتذرا بهم عن اخطاء بني اسرائيل يستغفر بهم اخطانا كتير يا رب وفد عدد من ال... من الناس ياخذهم ويذهبون يبقى اذا عندنا ميقات... ميقاتين الميقات الأولاني هو ميقات لما راح سيدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر حكينا القصة والسامرية بعدها ده الميقات الثاني واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ذهب سيدنا موسى وذهب السبعين وجلس السبعين وذهب موسى في لقاء يكلم فيه الله يعتذر فيه إلى الله خلي بالكم يا جماعة الميقات الأولاني كان موسى لوحده الميقات الثاني موسى وسبعين واحد فقط فقط من بني إسرائيل يا سلام يا أمة محمد ايه علاقة أمة محمد كلنا ربنا ادانا ميقات 30 يوم في رمضان سيدنا موسى خد أول ميقات 30 يوم لوحده وأتممها بعشر والمرة دي 70 واحد فقط والباقي يعني ياكلوا ويشربوا ويعيشوا لكن أمة محمد تعالوا كلكم ميقات صوموا وتهجدوا وخدوا مغفرة وعتق ومسامحة يا سلام الحمد لله ان احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبعين رجل لميقات الله وذهب موسى يكلم ربه وجلس السبعين السبعين ضرب حجاب لا يسمع كلام الله مع موسى ولكن يسمع استغفار موسى يا رب اغفر لنا يا رب سامحنا يسمع هذا الاستغفار وعاد موسى من لقاء الله تبارك وتعالى فإذا بالمفاجأة خطأ جديد خطير لازم نتعلم منه وإذا بهم يعلنوا بمنتهى الصراحة وهم في ميقات الله أمام موسى أنت ذهبت لميقات ربك وكلمته إحنا فين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بهذا الجهر بهذه الجرأة خلي بالك الخطأ الجديد هنا مادية تاني شديد المادية عايزين حاجة ملموسة نضج قليل جهل وحاجة تانية جرأة ومجاهرة بالخطأ وبالمعصية بمنتهى العلنية مش تضاره بمنتهى العل- لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وتنزل الآية علينا في سورة البقرة تحكي لنا هذا الخطأ وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون المرة الأولانية الجبل نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة المرة دي أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يعني إيه وأنتم تنظرون واحد يصعق ورا التاني وكله بيشوف عشان يتعلموا فوقه لو ماتوا كلهم مرة واحدة ما حدش شاف التاني كله شاف بعضه واحد واحد واحد واحد عارف الضمن لما واحدة واحدة واحدة تقع كلهم صعقوا بس هنا في درس خطير لأمة محمد اوعى اوعى من الجرأة على الله اوعى تجهر بمعصية ما هي هي خلي بالكم الدرس ده لينا بشكل تاني احنا الحمد لله مش هنقول أرنا الله جهرة بس احنا بنعمل حاجات تانية بنجاهر بمعاصي لو هتعمل معصية اتدارى اتدارى اتدارى يسترك تجهر بالمعصية النبي يقول لك كل أمتي معافى إلا المجاهرون أرجوكوا اوعى الجهر بالمعصية يا بنات لو مش عايزة تتحجبي يعني أتمنى لك الحجاب الحجاب فرض بس لو مش عايزة تتحجبي أرجوكي ما تلبسيش كت وتلبسي قصير وتلبسي ضيق اوعي ده- ده ده مجاهره بالمعصيه ارجوكي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنفان من امتي لا يدخلون الجنه مش معناه مش داخلين خالص يتاخروا يتاخروا مين يا رسول الله نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 500 عام بالله عليكي البسي الحجاب وإذا كنت قلقتيه البسيه تاني وإذا كنت مش قادرة أرجوكي استري جسمك ما تلبسيش عريان اوعي اوعي تعملي كده يا ستاتنا في لبنان يا ستاتنا في الأردن يا ستاتنا في مصر يا ستاتنا يا مسلمات يا عرب يا مسلمات ويا عرب مش يا مسلمات بس بلاش المجاهرة دي المجاهرة دي تغضب ربنا قوي فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صعقوا جميعا بس سيدنا موسى بقى في حرج ليه بقى في حرج هو انتقى السبعين واحد دول لو رجع لبني إسرائيل من غيرهم ق- انتوا عارفين بني إسرائيل قد يتهموه وقد يعني ي- ي- يتعرض لأشياء رهيبة هيعمل ايه فظل يعني يا سلام على صبرك يا سيدنا موسى اولا صبرك طويل قوي يا سيدنا موسى ثانيا حساسية سيدنا موسى حساسية المؤمن اللي خد سبعين واحد يعتذر إلى الله ثالثا مش عايز يحرج قدام بني إسرائيل فدعا الله يا رب وجت الآية إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء فتنتك مش معناها أنت اللي فتنتهم اختبارك أنت اللي بتختبر يا رب إن شئت أهلكتهم من قبل قبل ما كنا نيجي هنا قدام بني إسرائيل وكنت تهلكني معاهم بس أنا يا رب عبدك أنا في حرج شديد الآن الله الكريم ثم بعثناكم من بعد موتكم عشان موسى لعلكم تشكرون قد كده موسى غالي على الله والله يا اخوانا لو ما فيش في قصة موسى حب لربنا ليه غير ان هو يعني اعاد احيا السبعين تاني من اجل عبده ان هو ما يبقاش في حرج قد كده غالي على ربنا ان موسى ما يبقاش في حرج هم ما يستحقوش هم عملوا كده يكمل معاهم سيدنا موسى ورحمة ربنا واسعة عاقبهم وكان هناك شدة وحزم بس هناك نوع تاني من اصلاح الاخطاء يا اباء لما تتعاملوا مع اولادكم مش كل شدة وحزم في عطاء عشان تصلح برضه مع الاخطاء ايه اللي هيحصل هيعالجهم ربنا وهيعالج اخطائهم بالحياه العمليه من غير دروس كله بالحياه العمليه بس بالعطاء المره دي هم حياتهم غير مستقره شايف الصحراء المهوله اللي احنا فيه لا اكل ولا شرب ولا ظل ياخدوا حاجه حاجه ياخدوا ايه راحوا لسيدنا موسى قالوا له سيدنا موسى مش عارفين نشرب هنموت من العطش في التيه ده بعد ما سيبنا جبل نيبو وسيبنا الارض المقدسه وما دخلناش وجينا هنا ميتين من العطش فجمعهم سيدنا موسى في مكان واسع ووقف يدعو صلاة الاستسقاء يا رب اسقينا يا رب اسقنا يا رب اسقنا يدعي سيدنا موسى ومفيش مطر ينزل يدعي سيدنا موسى ومفيش مطر ينزل فقال موسى يا رب عودتني الإجابة يا رب انت دايما بتجيب دعائي فأوحى الله إليه يا موسى لن ينزل المطر بينكم عبد يعصاني منذ أربعين عاما من أيام ما كنت في مصر وهو بيعصاني لن ينزل المطر يا موسى لمعصية هذا العبد فوقف سيدنا موسى ببني إسرائيل وقال يا بني إسرائيل بينكم عبد يا جماعة شؤم المعصية يا اللي بتعصوا بقالكم سنين خلي بالكم بالله عليك توبوا النهاردة عشان القصة دي فوقف موسى في بني إسرائيل وقال أقسمت عليكم بيننا عبد يعصي الله منذ أربعين سنة فبشؤم معصيته منعنا المطر من السماء أمرني الله أن يخرج من بيننا لينزل المطر مش هينزل مطر لغاية ما يخرج فهو كان عارف نفسه فقال يا رب أنا الآن إذا خرجت فضحت وإذا بقيت لن ينزل المطر ماذا أفعل يا رب أتوب إليك وأعاهدك ألا أعود أبدا فنزل المطر من السماء فقال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج أحد أنت قلت حد يخرج لم يخرج أحد فأوحى الله إليه يا موسى نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاني منذ أربعين سنة يا جماعة توبوا لله دي رب كريم رحيم نزل المطر عشانه هو مش عشانكم كلكم عشان هو هو اللي عصاني فرحت بتوبته فنزلت عليكم المطر يا أهل البيت الفلاني لو ابنكم عاصي والرزق قليل يا شاب يمكن ال... يا بنتي يمكن المطر يمكن الخير ما بينزلش على البيت يا رب البيت يمكن ما بينزلش بشؤم معصيتك ما تيجي تتوب دلوقتي وتشوف الخير هيجي ازاي نزل المطر فسيدنا موسى بيقول يا رب دلني عليه لأفرح به فقال له الله يا موسى يعصاني أربعين سنة وأسطره أيوم يتوب إلي أفضحه يا ناس يلي مسطورين سنين طويلة الحقوا ارجعوا قبل ما تتفضحوا يلي مسطور بيحبك بس عايزك ترجع له الله حلوة قوي القصة دي بالله عليكم توبوا النهاردة أنا أنا طالب منكم حاجة يا جماعة دروس النهاردة كتير قوي مش درس واحد تك تك تك عمالين ننزل بدروس كلها على عمرو خالد دوت نت عايزين تعليقات عليها وتكتبوها وتعلقوها في بيوتكم ده موسى في التيه ده اللي اتعلمناه من موسى في التيه طيب هيحصل ايه بس المطر نزل مرة شربنا بس لسه عطشانين يا رب عايزين نفضل نشرب هنموت كده فبدأ موسى يدعي ربنا تاني ويستسقي تاني وإذ استسقى موسى لربه يا رب المطر يا رب المطر ومفيش مطر طب برضه كل شوية هيحصل كده سيدنا موسى مستني المطر ينزل من السماء لكن ربنا أوحى إليه روح المكان الفلاني هنروحه دلوقتي واضرب بعصاك الحجر يحصل ايه انا ضربت البحر بقى صلب طب ده حجر صلب العكس اضرب بعصاك الحجر تنفجر منه 12 عين لكل سبط عين يشربوا منه كل سبط يشرب المطر اللي كان هينزل اقل من الميه اللي هتتفجر من الصخر امنت بالله لا اله الا الله انتوا انتوا انتوا انتوا واخدين بالكم سيدنا موسى مستني المطر من السماء طب انا هطلع لك المطر من قلب الصخر ضربه واحده يوم البحر تحوله لصخر يعدوا عليه وضربة واحدة للصخر تحوله المية يشربوا منه لا إله إلا الله اليقين في الله سبحان اللي رفع الجبل وخلاه ظلة سبحان اللي صعقهم وخلاهم يفوقوا ويستيقظوا بعد ما موتهم سبحان اللي يخرج المية من قلب الصخر سبحان اللي يخرج الإيمان موسى من قلب بيت الكفر فرعون سبحان اللي بيخرج الحي من الميت سبحان سبحان سبحان القادر اليقين ليه حاجات وعكسها حاجات وعكسها مش منطقية علشان يقول لك كل الكون بإيديه سبحانه وتعالى الجبل يترفع ضد قانون الجاذبية السكين ما تتبقى تذبحش اسماعيل ضد ضد نواميس الكون السكينه بتذبح ما تذبحيش اسماعيل يا سكين النار اللي هي المفروض بتموت النار تتحول لبردا وسلاما على ابراهيم مين الملك الحوت اللي بيبلع انقله يا حوت زي ما السفينه كانت هتوصله للشط هيركب جواك وتنزله على الشط زي السفينه مين الملك مين المهيمن مين اللي الجبال والحوت والصخر والميه بايده اليقين في الله يا ناس يا ناس ما تخافوش اعملوا الحق عشان اليقين بني اسرائيل كانوا جبنه وكانوا خايفين وخافوا يدخلوا الارض المقدسه اللي انا بشاور عليها فلسطين عشان جبنه عشان ما فيش يقين في الله درس النهارده ان الميه بتطلع منها من قلب الصخر الميه اليقين في الله مين القادر درس كبير قوي قوي قوي بس لازم نشوفه بعينينا يعني ايه تعالوا نروح عيون موسى على فكره يا جماعه هي مش عيون واحده يعني ايه موسى كل ما يتنقل بقومه في مكان هناك عيون يعني ما ضربش مره واحده الصخر الناس فاهمه كده ده كذا مره مره ضرب الصخر فين في سينا وفي عيون موسى في سينا وفي عيون موسى هنا جنب جبل نيبو جبل نيبو اللي انا بشاور عليه وباين من فوق دون جبل نيبو اللي سيدنا موسى هيدخل منه الى القدس هذا الجبل بينه وبين عيون موسى مسافة يعني احنا شايفينه من هنا احنا هنا جنب عيون موسى مكان المعجزة مكان اليقين في الله تعالوا نشوف عيون موسى ونشوف بعينينا معجزة في اليقين بس أقسمت على كل واحد هيشوفها النهاردة اوعى تخاف على رزقك وأجلك بعد اليقين في الله تعالوا نشوف عيون موسى سبحان الله شايفين احنا فين يا اخوانا انت متخيل دي احد عيون موسى دي احد ال 12 عين انا بتصور من جنبها شايف الميه جايه منين جايه من قلب الصخر ده جبل يا اخوانا اللي فوقيه ده جبل جبل جبل ضخم يعني اللي يطلع رزقك من ده اللي يطلع رزقك من قلب الصخر اللي يطلع الماء من قلب الصخر تخاف بعد كده على رزقك فين اليقين في الله الميه دي المية اللي بين ايديا دي تخيل المية دي 3000 سنة 3000 سنة شافوا بني إسرائيل كان أول تدريب ليهم بعيون بهذه العيون على اليقين طيب هيشربوا لكن لسه عايزين ايه عايزين ياكلوا فبدأ يحصل حاجة اسمها المن والسلوى ايه المن والسلوى دول المن دون إيه إيه طعام أو, أو سائل يشبه العسل مش موجود في الدنيا زيه حاجة زي العسل إذا كلتها لوحدها تبقى سائل لو حطيتها على أشياء أخرى وعلى أطعمة أخرى تبقى طعام المن والسلوى السلوى ده طائر السمان أو شبه طائر السمان كل يوم الصبح يجي لهم رزق يوم بيوم يصحوا الصبح يلاقوا طيور السمان المهاجرة توصل لغاية بني إسرائيل جنب أماكن المية ياكلوا ويلاقوا المن نازل من السماء يشربوا وبعدين يجوا يشربوا ميه ايه ده المن والس... بس المن والسلوى فيهم حاجه يعني هنا الدرس اتعلموا اليقين في الله المن والسلوى بيجوا يوم بيوم يعني بالليل خلاص تيجي كميه الطيور اللي بتهاجر عليهم على قد عددهم بالظبط طب يحوشوا شويه تفسد ما, ت... ما تستناش لبكره طب ليه يوم بيوم ربنا بيعلمهم الرضا خلي بالك دروس متتاليه بس الدروس المره دي بالعطاء كان في دروس بالشده زي ما شفنا الجبل والصاعقه وفي دروس بالعطاء زي ايه ده كل ده ايه بني اسرائيل دول محتاجين اصلاح كتير الاصلاح مش هينفع بالمواعظ والكلام ودروس يعني نظريه لا تدريب عملي بالحياه ده يعلم اليقين والمن والسلوى يعلم الرضا رزق رزق يحمد ربنا جالك رزق النهارده اللي جاب لك رزق النهارده يبعت لك رزق بكره وبعدين اذا كانت روحك باليوميه عايز رزقك ليه يبقى بالسنه روحك باليوميه ورزقك باليوميه ارضى على الله كان ربنا بيقول لنا احنا كمان روحك باليوميه لو عندك قوت يومك افرح من وسلوى وماء وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه شايف الانفجار فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم من الاثناشر كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ها شفتوا الآية دي يا أخوانا شفتوا المعجزة دي ها وثقت في الله راضي شفت الدروس اللي اتعلمناها النهاردة ها راضي عن ربنا ولا لا لو شفت دي وثقت في الله ومتوكل على الله ولا لا فاضل ايه الدنيا حر قوي الصحراء هنا مكشوفة قوي قوي قوي يا جماعة احنا بنصور الحلقة دي في يونيو في يونيو فوجئنا بحاجة يعني المفروض السماء حر شديد حتى شوفوا وجوهنا اتحرقت احنا وفريق المصورين من كتر بقالنا ثلاث ايام في الصحراء وخمس ايام في الصحراء مش قادرين يعني الدنيا حر شديد فشوفوا النهارده واحنا بنصور بصينا لقينا غمام نعدي حوالي ست سبع غمامات وصورناهم وقلنا سبحان الله انا كنت جاي اقول لكم ان ثالث حاجه عطاء ربنا اداها لهم الاولاني من ميه والثانيه من وسلوى الثالثه كانت ايه؟ وظللنا عليكم الغمام يبقى واذ استسقى موسى لقومه ميه والثانيه وظللنا عليكم الغمام لكل قبيله عين ميه ولكل قبيله عدد من المن والسلوى ولكل قبيله سحابه تظللها 12 سحابه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين خلي بالكم وظللنا عليكم الغمام عشان ربنا رحيم لأن هم قلوبهم قاسية فالقلوب القاسية هتتعالج بإيه؟ بظلال من الغمام وعدم التوكل واليقين على الله هيتعامل بإيه؟ ميه تطلع من قلب الحجر وعدم الرضا وعايز الجشع وعايز زياده تتعالج بايه كل يوم يجي لك المن والسلوى على قدكم العلاج بالعطاء علاج الله لعباده زي ما بالشده علاج الله لعباده بالعطاء والمن والاعطاء رب رحيم كريم ودود علمهم اليقين والرضا علمهم الرحمه وعدم القسوه بالعطاء شفتوا هناك انا خدتكم وشفنا عين من العيون طب تيجوا نشوف عين ثانيه وبمعجزه ثانيه من ربنا العين الاولانيه انتوا شفتوا الميه طالعه من وسط الصخره العين دي الميه نازله من الجبل كانها مطر مش في مطر من السماء وفي مطر عند ربنا ينزل من الصخر شفتوا المعجزه اللي ورايا دي الميه دي عماله تنزل من الصخر دي مش ميه جايه من اي مكان تاني ده الصخر بينزل مطر لا اله الا الله كان ربنا بيقول شوفوا نوعوا معايا عطائي وبذلي تحب ربنا ولا لا بعد ده كله قول لا إله إلا الله قولها بكل قلبك قولها بيقين قولها بثقة قول كده بكل عزمك امنت بالله قول عيب عليا ان انا ما كنتش واثق في عطائه قول عيب عليا ان انا كنت بكذب او بغش او بسرق او برتشي او ب... او بسيب مظلومين علشان خايف على رزقي بص اللي وراك ده ميه نازله من قلب الصخر مطر شلال بس شلال مش من السماء شلال من الصخر من جوه الجبل احنا في قلب الجبل يا جماعه وكل اللي حوالينا جبل لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كله إن أنت جبتنا هنا عشان نتعرف على عظمتك وعلى ما حدث مع بني إسرائيل عشان نفوق عشان نقول إذا كان حصل لهم كده وشافوا بعينيهم العصا وهي بتطلع من الصخر مية يا جماعة احنا أمة محمد أمة أمة الغيب الإيمان بالغيب لذة الإيمان بالغيب ومع ذلك ربنا ساب لنا اتنين تلاتة من العيون نشوفها بعينينا ايه رأيكم؟ حبك لربنا شكله ايه؟ هتقول له بحبك من كل قلبي عايز تسجد دلوقتي اسجد قول له حرمت ان انا اشك في عطائك حرمت اكون مادي قول له حرمت اكترق عليك قول له حرمت اخد حته واسيب حته قولي له هتحجب النهارده قولي له هعمل كده قول له هطيعك قول له هبطل الحرام قول له هبطل المعصيه الفلانيه اسجد بين ايديه وقول له شفت ملكك وعظمتك قول لا اله الا الله اشعر بحبه زي ما احنا حاسين الان والله بكلمك من قلبي لاني عمال اشوف بعينيا معجزات وايات من الله سبحانه وتعالى انا وريتكم العين الاولانيه ووريتكم العين الثانيه تيجي نوريكم عين ثالثه من ال 12 عين والله اللقطه دي يا اخوانا انك تشوف المنظر ده اسجد لله يا اخي والله احنا دلوقتي واحنا موجودين الناس كلها والناس المصورين والشباب اللي موجودين اللي بيشرب واللي حاسس ان هو يا سلام على رحمتك وعطائك واليقين بيك يا رب وقدرتك يا رب شايفين المنظر العجيب دون ده كل ده جاي من الجبل دي العين الثالثه وسبحان اللي جعل لكل واحد من ال 12 سبط عين فيها نفس كمية المية تسقي السبط بتاعه لسه في عيون أخرى لا إله إلا الله رضينا بالله رب إخوانا أحب الله أحب الله من كل قلوبكم دي أول كلمة قالها النبي وهو داخل المدينة أيها الناس أحب الله من كل قلوبكم أحب الله لما يغذوكم به من النعم يا جماعة قولوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا شوفوا آيات الله ومعجزات الله وتعلقوا بيها شفت أكتر من كده هل, هل يعني اللهم لك الحمد ان ربنا من علينا وجابنا الى عيون موسى نشوف هذا المكان ونشوف الجبال اللي بتنزل مطر ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا شايف من عندي هنا جبل نيبو مطرح ما بني اسرائيل رفضوا يدخلوا القدس بيني وبينهم امطار او كيلومترات قليله كان المعنى بمنتهى القوه وبمنتهى الوضوح دي اكيد عيون موسى هنا كانت فيه المكان ده فعلا صحيح لان ده جبل نيبو اللي اتدفن فيه موسى واللي طلع عليه وهو رايح القدس احنا ان شاء الله في المكان الصحيح وهذه هي عيون موسى اللي اتفجرت بضربة من ال... من عصا موسى تخيل ده كان صخر جت الضربة في الع... ضربة العصا ينزل منه هذا الماء ويتفجر منه هذا الماء ضربة للبحر هناك خلت البحر يتحول لصخر ضربة للصخر هنا خلت الصخر يتحول لمية لا إله إلا الله يقنا بالله توكلنا على الله انا ما عدتش خايف من الدنيا باللي فيها انا واثق في عظمه الله وفي قدره الله ربنا مش هيضيعنا ربنا مش هيضيعك ربنا مش هيضيعك يا ارامل يا ستات يا مطلقات يا ضعفاء يا, يا, يا كل واحد بتعاني في هذه الدنيا خلي توكلك على الله وثق بالله احنا في مشهد هنا والله مشهد تاريخي باللي احنا شايفينه دون يعني ما اعرفش حد شافه قبل كده وصوره قبل كده ولا لا توكلوا على الله وعيشوا لله وربنا ينصرنا ويفتح علينا فيه دروس رائعة فيه دروس غير عادية أنا عايز الحقيقة الحلقة دي لازم تتلخص فيها الدروس لازم تتجمع الدروس ولازم نتكلم على حاجة في آخرها حلم ربنا عليهم دول عملوا وعملوا وعملوا وعملوا وربنا سامح وعفى وغفر محتاجين نعيش مع القرآن وسورة البقرة لازم نرجع للاستوديو نرجع للاستوديو عشان بقى كده نركز ونقول الدروس الأخيرة الحلقة دي والله من أهم الحلقات مليانة دروس اكتبوا الدروس بتاعة النهاردة يا جماعة وحطوها في فيديوهاتكم وسمعوا الناس كل الناس للحلقة دي واعملوا لها download من عمرو خالد dot net أنا هختم بس أنا حابب أختم بشربة ماء شربة يقين شربة حب لله اللي بيربي عباده بالعطاء شربة رضا عن الله شربة رحمة ربنا في المية دي شربة ان دي مية مية مباركة فيها معجزة ربنا بيعلمها لنا نفسي تيجوا تشربوا المية دي هشرب من المية دي وهنرجع منها على الاستوديو بس ارجوكم كل نقطة هشربها حس ان انتوا كمان بتشربوا رحمة ورضا وحب وود واقبال على الله بعد ما تخلص الحلقه اسجد له وقول له يا رب يقيني فيك عظيم انا ما عدتش هضيع حق انا ما عدتش بخاف الا منك انا ما عدتش هقبل ان انا اتظلم او اشوف حد بيتظلم قدامي بعد اليقين ده كله بعد الحب ده كله تعالوا نختم بشربة ماء من هذا الماء الجميل عايز انزل اكتر اقعد مع نفسك كده وهات ورقه وقلم واكتب نعم علي أيام الله في حياتي واكتب في الصفحة الثانية وأنا ذنوبي في حق الله وحط الاثنين قدام بعض وابكي وابكي واعتذر واستغفر وقول له يا حليم يا رحيم وقول له اللهم إني أسألك حبك يا والله يا جماعة وأنا بصور الحلقة دي أنت عظيم قوي يا رب أنت رحيم ده احنا وحشين قوي وأنت كريم أنا عايز أذوب خجلا من أخطائي ومن رحمتك عايز أك... أنا مكسوف من كتر اللي أنت بتعمله مع البشر ومن كتر أخطاء البشر في حقك أنت كريم رحيم يا رب نحبك ادعي وقول له أسألك حبك وحب من أحبك دي قيمة حلقة النهاردة تعالوا ندخل على الموقع على عمرو خالد دوت نت بعد الحلقة ونكمل الختمات ونزود عدد الختمات حبا لله وتعاونا على طاعة الله ونكمل مع بعض بكرة وحلقة جديدة ونعيش مع قصة سيدنا موسى ونشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته